بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين احنا هنبتدي يوحنا ستة مش كده أفكركم تاني بسرعة إنجيل يوحنا اتكتب في نهاية القرن الأول واتكتب أساسا للدفاع عن لاهوت السيد المسيح والشهادة له كإله وعشان كده ما كانش بيحكي كل تفاصيل حياة المسيح على اعتبار انه متى ومرقس ولوقا كانوا كتبوا اناجيلهم قبلها ب 30 سنة وانتشرت كتاباتهم وتعرفت سيرة المسيح له المجد على الارض وبالتالي ما بقاش يوحنا وهو بيكتب مشغول بنقل كل التفاصيل وانما بالشهادة للمسيح له المجد وبالذات ذكر بعض الاحداث لإثبات لاهوت وده اللي قاله في آخر الإنجيل لما قال هذه قد كتبت لتؤمنوا أن يسوع هو ابن الله ولكي تكون لكم متى أمنتم حياة باسمه أول إنجيل أول الإصحاح كان بيكلمنا عن في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله وكلمنا عن المسيح الكلمة الأزلي وعن النور الحقيقي وعن سر الحياة الأبدية وكلمنا عن الشاهد الأول له اللي هو يوحنا المعمدان اللي اليهود ما قبلوش شهادته واعترضوا عليه ولكن شهادته كانت شهادة حقيقية لأنه أتى من الله ليشهد للمسيح في آخر الإصحاح الأولاني بنلاقي بدايات التعرف على المسيح شوية التلاميذ اللي بدأوا كل واحد يقول للتاني قد وجدنا مسيح فيبتدوا يتعرفوا عليه اصحاح اتنين اول معجزة كبيرة او اول معجزة تثبت لاهوته اللي هي معجزة عرس قانا الجليل آه ودي كانت بداية الايات صنعها يسوع واظهر مجده فامن به تلاميذه وبعد كده حوار مع اليهود بعد ما طرد الباعة من الهيكل اصحاح ثلاثة حوار طويل بينه وبين معلم يهودي كبير نيقوديموس حوالين لزوم المعمودية وضرورتها للخلاص ولازم الإنسان يتولد ولادة جديدة وإيه علاقة الولادة الجديدة بصليب المسيح كما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان كي لا يهلك كل من يؤمن به وبعدين لما جم سألوه أو سألوا يوحنا على المسيح فقال لهم أنا صديق العريس لكن هو العريس الحقيقي ومن له العروس فهو العريس أصحاح أربعة حوار طويل بين المسيح له المجد وبين السامرية عينة أخرى من البشر عينة غير متدينة نيقوديموس كان متدين وكان يهودي دي لا يهودية ولا متدينة وازاي السامرية أيضا تكتشف أن المسيح هو الإله المخلص ويدور حوار طويل ينتهي بالشهادة له وبإيمان السامرية وجزء كبير من شعب السامرة يؤمنوا ويعترفوا أن المسيح هو المخلص الآتي للعالم بعد كده معجزة معجزة على الماشي بتاعت ابن الملك ابن خادم الملك اللي كان مشرف على الموت و والمسيح له المجد شفاه إصحاح خمسة شفنا معجزة جديدة معجزة مريض بتحزدة وكان فيها مريض 38 سنة في عجز كامل لكن المسيح يقومه بكلمة لأنه هو ربنا وبعدين حوار بين المسيح واليهود حوالين المعجزة دي عشان يشهد عن الآب كأبيه ويشهد أنه أبي بعمل حتى الآن وأنا أيضا أعمل وبعدين في آخر الإصحاح يعد على اليهود الذين يشهدون له قال لهم أنا بشهد لنفسي وانتم مش قابلين والآب بيشهد لي وانتم مش عارفينه ويوحنا شهد لي وما قبلتهوش والكتب بتشهد لي وانتم مش فاهمينها ومش شايفينها وأيضا أعمالي تشهد لي المعجزات لكن انتوا بترفضوا كل ده عشان انتوا مش عاوزين تصدقوا وفي الآخر قال لهم موسى اللي انتوا متكلين عليه اللي بتقولوا ان احنا تلاميذه هو يشهد لي ودي وقفنا عندها المرة اللي فاتت وتعرفنا كيف شهد موسى للمسيح في العهد القديم هنبدأ في اصحاح ستة اصحاح ستة اصحاح مهم قوي طبعا كل اصحاحات مهمة لكن صح ده دسم جدا وغني جدا لأنه ملاحظين أن كل الإصحاحات فيها حوارات والحوارات طويلة مش قصيرة الإصحاح ده فيه حوار طويل بين المسيح وبين اليهود مش بس بيشهد فيه المسيح عن نفسه كإله لكن هنا بيشهد أنه سيقدم نفسه جسدا ودما نأكله ونحيا به إلى الأبد والشهادة دي طبعا هتعسر اليهود يعني هتعثروا فيها مش فاهمينها مش مستوعبينها فيبتدوا يقاوحوا مرة واثنين وثلاثة والمسيح يرد وبالتالي إصحاح يوحنا ستة هو أهم إصحاح في الكتاب للدفاع عن عقيدة سر التناول في ناس طبعا بتقتنعش بالحتة دي مش ممكن حد يقرأ الإصحاح ده بأمانة وفي يعني وبدقة ولا يؤمن أن المسيح ترك لنا جسد ودم لأن الشهادة فيه واضحة وما فيش مجال هنا للرمزية أو الكلام يبدأ إصحاح ستة بمعجزة مشهورة هي معجزة الخمس خبزات والسمكتين المعجزة دي من المعجزات القليلة قوي يمكن أول معجزة تقابلنا لغاية دلوقتي معروضة في بقية الأناجيل احنا قلنا أنجيل يوحنا ما بيقولش حاجة اتذكرت على اعتبار أن في أناجيل انتشرت قبل منه لكن دي بالذات اختارها يوحنا ليعيد ذكرها بينما هي معروفة أولا لأن المعجزة دي من المعجزات الهامة قوي اللي توضح لاهوت لأن في قدرة غير عادية على الخلق أن خمس خبزات يفيضوا يبقوا بيأكلوا عشرين ألف دي حاجة مش طبيعية أبدا ومعجزة مش عادية وفيها اكتشاف ليك إله الحاجة التانية أن المعجزة دي لها قيمة خاصة في فتح الحوار بينه وبين اليهود حوالين موضوع جسده حوالين موضوع سر التناول وده اللي هيبان فإذا المعجزة دي في ذاتها مقصودة في ذاتها كدليل على لاهوته ومقصودة كمان كمقدمة للكلام عن سر الإفخارستية زي ما هنشوف بعد هذا مضى يسوع إلى عبر بحر الجليل وهو بحر طبرين قبل كده ذكرنا أن المسيح اتربى في منطقة الجليل في الشمال وهي منطقة خضراء وفيها بعض البحيرات لكن كان بيخدم جزء كبير من خدمته في أورشليم تحت في الجنوب حيث مركز التدين اليهودي لكن كتير ما كان يرجع ناحية بلاده اللي تربى فيها فهو راجع ناحية بحر طبري وتبعه جمع كثير لأنهم أبصروا آياته التي كان يصنعها في المرض يبقى أكتر حاجة كانت مخلية الناس تمشي ورا السيد المسيح كانت معجزاته وبالذات معجزات المرض لأنه كان منه معجزات كتير قوي يقول عنها يوحنا في آخر إنجيله إن لو حبينا نحصي معجزات المسيح لا أظن أن العالم نفسه يسع الكتب المكتوبة يعني معجزات بلا عدد فطبعا كانت ناس كتيرة بتمشي ورا السيد المسيح بالأخص بسبب معجزاته فصعد يسوع إلى جبل وجلس هناك مع تلاميذه البلاد دي كلها فيها حتت مرتفعة وحتت منخفضة وكان يحلو للسيد المسيح أن يخلو هو وتلاميذه في منطقة من الجبال دي وكان الفصح عيد اليهود قريبا ده تاني فصح يعدي علينا لو تفتكروا لأن أول فصح دخل فيه الهيكل وطرد الباع فيعتبر ده تاني فصح بيعدي عليه فرفع يسوع عينيه ونظر أن جمعا كثيرا مقبل إليه فقال لفيلبس من أين نفتاع خبزا ليأكل هؤلاء المسيح له المجد طبعا يعرف كل حاجة لكن دي طريقة ربنا يسوع المسيح في تعليم اللي حواليه في, تل في تلمذتهم انه يشركهم في تفكيره او يشركهم في التدبير فسأل فيلبس قال له نجيب أكل منين عشان الناس دي كلها شعب بلا عدد جايين من بعيد عاوزين يتلموا حوالين المسيح وطبعا المنطقة خلاء ما فيهاش بقى يعني أكل وشرب أو ما فيهاش بيع وشراء يعني يوحنا يعلق ويقول وإنما قال هذا ليمتحنه لأنه هو علم ما هو مزمع أن يفعل يعني إيه المسيح عارف هيعمل إيه لكن هو بيقول كده عشان يشوف في لبس هيحتاس ولا لا كأن سيدنا ربنا يسوع المسيح ساعات يمتحننا في مواقف صغيرة يا ترى هنقلق ولا مش هنقلق هنفكر بأنهي طريقة ويكون امتحان صغير بس ممكن الواحد يسقط فيه بدل ما ينجح يسقط فهو امتحن في لبس قال لهم جيب لهم أكل منين دول كلهم لكن المسيح عارف طبعا عشان يؤكد أن المسيح مش بيسأل السؤال عن غير معرفة طبعا لا هو بيسأل عن معرفة أجابه في لبس لا يكفيهم خبز بمائتي دينار ليأخذ كل واحد منهم شيئا يسيرا 200 دينار ده رقم كبير قوي بالنسبة للتلاميذ وهم التلاميذ دول أساسا ناس غلبانين قوي يعني مفيش ولا واحد منهم محوش من يمكن 20 30 دينار فلما يكون يقول 200 دينار ده رقم كبير قوي عليهم يعني هو ضرب رقم كده يعني وخلاص مش دقيق لكن هو عاوز يقول له مستحيل يعني مفيش فايدة مش ممكن احنا نأكله يعني هو حتى ما بصش لمشكلة البيع والشراء وهنشتري منين وهنشيل الأكل ازاي والكلام ده كله هو كل اللي بص له التكلفة وقال له لا يكفيهم خبز مائتي دينار ليأخذ كل واحد منهم شيئا يسيرا كمان يعني حتى لو جبنا لهم ب 200 دينار في الآخر كل واحد يوقع له كده ربع رغيف ولا حاجة بالكثير اه في اكتر من عملة في دينار فضة وفي دينار عادي اظن لكن يعني هو كل ده ارقام كبيرة بالنسبة له بالنسبة للتلاميذ هم عايشين باقل من كده كتير قوي فقال له واحد من تلاميذه دخل واحد في الموضوع وهو اندراوس اخو سمعان بطرس وده وضح لنا ان العلاقة بين السيد المسيح وبين التلاميذ كانت علاقة ودية جدا يعني كان سهل واحد يدخل في الكلام واحد يرد واحد يعلق واحد يقول مش فاهم حاجة يعني في تلمذة المسيح لتلاميذه كانت العلاقة بينهم بسيطة ما كانش فيها تكلف وما كانش فيها كان فيها احترام طبعا ربنا يسوع المسيح لكن ما كانش فيها قلق وخوف زائد وكلام زي كده كان فيها حب لربنا وكان فيها خضوع واحترام فعمن دراوس يبدو كان عنده ذرة إيمان شوية أخو سمعان بطرس وده جاء ذكره في يوحنا واحد هنا غلام معه خمسة أرغفة وسمكتين خمسة أرغفة شعير ويمكن أنتوا عندكم فكرة أن أرغفة الشعير أرخص من أرغفة القمح أو يعني أكل الشعير دايما للفقراء يعني فواضح أن أغلب اللي ماشيين ورا المسيح دول جماعة بسطة فقراء فهم يبدو أدركوا أن في واحد طفل مبعوث معاه سلة كده صغيرة فيها خمس ترغفة شعير وسمكتين غالبا ده أكل يومه يعني أمه مدياله الحاجات دي عشان لما يجوع يقضي اليوم بره هياكل الحاجات دي ويرجع في آخر اليوم والسمك كان يعتبر أكل رخيص أوي لأن البلاد دي كلها صيادين فأرخص حاجة والحاجة المتاحة هي أكلة السمك يعني ما كانش غالي زي اليومين دول لكن ما هذا لمثل هؤلاء هنا بقى اندراوس نفسه مش قادر يقاوم برضه المنطق يعني في لبس قال له ما يكفهمش ب 200 دينار واندراوس قال كل الموجود عندنا خمس ترغفة وسمكتين يعملوا ايه فالاتنين سقطوا في الامتحان او الاتنين يعني مش قادرين يتصوروا انه في ممكن تتحل الحكاية دي كون المسيح يقول لهم من اين نبتاع خبزا ليأكل هؤلاء دي قضية يعني بالنسبة لهم خسرانة جدا طبعا انتوا عارفين ان بقية الاناجيل جاء تعليق اخر او جاء بالتعبير اخر لما بيقول ان التلاميذ قال له ربنا يسوع المسيح اصرف الجموع ليذهبوا للقرى المحيطة فيستريح ويجدوا ما يأكلونه لأننا ها هنا في موضع قفر فقال لهم أعطوهم أنتم ليأكلوا طبعا هي لما نلاحظ أن في اختلاف بين قصة وقصة يفسر بأكثر من طريقة أنت عارفين في بعض نقاد الكتاب بيتحايلوا دايما أول ما يلاقوا في فرق في النص بين إنجيل وإنجيل في ذكر نفس القصة يقعد يقول لك يبقى الإنجيل غلط أولا القاعدة الأساسية في فهم الكتاب أنه الوحي حين كتبه القديسين دول الأباء الرسل ما اتلغتش شخصيتهم ورؤيتهم للأحداث لكن الروح القدس كان بيخلي كل واحد يكتب القصة كما رآها المهم ان المضمون بتاعها والأساس فيها واحد زي إيه افرض احنا وقاعدين دلوقتي كلنا كل واحد فينا هيعلق على مثلا موقف حصل في الشارع كل واحد فينا يروح بيته يعلق ما حدش فينا قاصد يكذب ولا يبالغ لكن أكيد تعليقاتنا مش هتبقى واحدة واحنا بنوصف نفس الحدث فهو بيوصفوا نفس القصة لكن مش لازم تطلع بنفس التعبيرات وإلا تبقى نسخة من بعض طب إيه قيمة بقى إنجيل متى وإنجيل يوحنا وإنجيل لوقا إذا كانوا هيكتبوا نسخة واحدة لكن لما كل واحد منهم يحكي القصة تكتمل الصورة قدام وده يؤكد أن السيد المسيح لم يلغي شخصيتهم وهم بيحكوا لكن الروح القدس اللي ساكن فيهم يحميهم من أن هم يغلطوا فالوحي مش معناه ان الروح القدس بيتكلم والشخص ملوش دور لا الشخص له دور غير الوحي عند الاسلام الوحي عند الاسلام الشخص لا دور له بالمر عشان كده حتى تنزل بنفس اللغة وتتكلم بنفس اللغة الوحي في المسيحية لا الوحي في المسيحية رسالة ينقلها انسان باسلوبه بخبرته لكن الرسالة ما بتتغيرش المعنى والمضمون ثابت ما يتلعبش فيه لكن طريقة العرض والكلام تختلف من شخص للتاني مفيش مانع لأن ربنا بيستخدم الشخص في القصة فعشان كده الروايتين مقبولين أحيانا كمان تكون اختلاف السرد بين شخص وآخر يكون إن القصة اتكررت أكتر من مرة في بعض الأحداث أو بعض المعجزات تلاقوا أن السرد مختلف ما بين إنجيل وإنجيل آخر مش بس الاختلاف طريقة العرض لكن أحيانا يكون نفس الحدث تكرر في حياة السيد المسيح لأن معجزات بلا عدد حصلت وبالتالي في بعض المعجزات ممكن تكون اتكررت فده بيحكي عن معجزة غير ده واحد بيحكي عن أعمى غير الأعمى اللي بيحكي عنه التاني فاهمين ازاي إذا مش بالضرورة ولو لقينا القصة عرضها في إنجيل مختلف عن عرضها في إنجيل تاني يبقى في اختلاف لا ممكن اولا يكون اختلاف العرض لاختلاف الشخص اللي بيحكي ونمرة اتنين ممكن يكون اختلاف الحدث يعني قصة مختلفة حتى لو كانت ملابساتها متقاربة لأن كان هناك عدد بلا حدود من المعجزات في زمن المسيح فقال يسوع اجعلوا الناس يتكئون لما احتاس دراوس وفي لبس ربنا يسوع المسيح قال لتلاميذه روحوا قول للناس يقعدوا طبعا يبدو انه كانوا واقفين او كانوا ماشيين وبالتالي يتكئون دي ما كانتش متوقعة لان هم لو كانوا قاعدين ما كانوش هيقول لهم قعدهم لكن يتكئون يعني يقعدوا ياخدوا راحتهم فكونهم بيقول لهم اجعلوا الناس يتكئون معناها ان في اكل او معناها انها لازم هعمل حاجة لانه طبعا في الانجليزي التانيين واضحة ان الغروب جه وبالتالي الناس لازم تلحق تروح وإلا هيناموا جعانين مش عارفوا يوصلوا كمان وكان في المكان عشب كثير ده من دقة الوصف يعني قاعدين بس قاعدين على مكان معشب مش صحراء يعني عشب فاتكأ الرجال وعددهم نحو خمسة آلاف وهكذا كانت عادة اليهود أن يذكروا عدد الرجال فقط خمسة آلاف طبعا ما يمنعش أن يكون في ستات وعيال يبقى القصة كلها بتاعت خمستاشر ألف على الأقل وأخذ يسوع الأرغفة وشكر ووزع على التلاميذ والتلاميذ أعطوا المتكئين وكذلك من السمكتين بقدر ما شاءوا فلما شبعوا قال لتلاميذه اجمعوا الكسر الفاضلة لكي لا يضيع شيء القصة دي بقى فيها حاجات مهمة كتير أولا عشان كده قلت لكم ده هيبقى مدخل بعد كده لكلام المسيح عن التناول هنفهمه بوضوح بعد ما يبتدي يحكي عن جسد ودم ربنا يسوع المسيح أخذ الأرغف لما اليهود زمان كانوا يحتاسوا في موضوع أكل كان إيه اللي حصل قالوا لموسى إحنا هنموت من الجوع إحنا مش لاقيين حاجة ناكلها فموسى صلى لربنا وقال له يا رب الجماعة دول ما عندهمش حاجة ياكلوها فالسماء مطرت من وكانت هذه أعظم عجائب رحلة الخروج عشان كده احتفظوا بالمن في قسط وحطوه في تابوت العهد وأصبحت ذكرى خالدة لمعجزة خطيرة جدا أن الرب أعالهم في البرية وأكلوا خبز السماء كانوا بيسموه خبز السماء سيد المسيح هو اللي كان في السماء هو اللي بعت لهم الماء طبعا لكن دلوقتي السيد المسيح على الأرض فمش مش السماء اللي هتنزل من ما هو اللي في إيده كل حاجة في نفس الوقت السيد المسيح عاوز يأكلهم من اللي في إيديهم بس بطريقة معجزية أو ياخد من خبز هذه الحياة ويجعله خبزا من نوع جديد خلي بالكم الإشارات ابتدت تقرب لفكرة تناول هياخد من أكلهم العادي ويعطيه قوة غير عادية هياخد من القمح أو الشعير بتاعهم اللي هو طالع من الأرض لكن هيكسبه طاقة سماوية تجعله لا ينتهي مع أنه أساسا طالع من الأرض كل دي كانت مقدمة عشان يستوعبوا اللي هيحصل بعد كده فأخذ يسوع الأرغف مهم قوي ان احنا نفهم ان ربنا له المجد لما بيعاملنا يحب دايما ان احنا نقدم اللي عندنا الاول نقدم وبعدين لما نقف عاجزين هو يتصرف لكن نجيب الاول اللي عندنا من عندنا نقدم وهو يشتغل بالقدرات الضعيفة المحدودة طبعا مش صعب على المسيح ينزل من السماء أكل ولا من الأرض لكن هو تعامل مع الخمس ترغفة الموجودين مع الإمكانيات الضعيفة الموجودة ودي مدرسة للتلاميذ تفضل معاهم إلى الأبد أنه المسيح هيشتغل بإيديهم وأن المسيح لو المجد هيشتغل بقدراتهم المحدودة وأن المعجزة هتطلع منهم وأن الحاجات اللي في نظرنا ما تكفيش وما تنفعش هتكفي وتفيض بس القصة كلها هتحتاج شكرة من المسيح هتحتاج كده حركة سرية يعملها السيد المسيح تتحول القضية العجزة التعبانة دي إلى شكل حاجة جميلة أخذ يسوع الأرغفة وشكر المفترض دايما أن الواحد لما يشكر ربنا بيشكره لما تكون في أزمة وتعدي مثلا لكن السيد المسيح علمنا حياة الشكر وسر الشكر ان منين ما يلاقي اكل كان يشكر المسيح خلي بالكم ليه المسيح كان بيشكر على كل اكل ليها معاني كثيرة من ضمن المعاني الحلوة المسيح جاي يمثل ادم الجديد ادم الاولاني كانت علاقته بالاكل وعلاقته بربنا فيها حاجة مهمة كان من حقه ياكل كل اللي هو عاوزه ما عدا شجره واحده وما كانش تعبان في الاكل اللي بياكله وبالتالي كان اي شجره ياخد منها وياكل كان لازم هيقول ربنا ايه شكر فكانت علاقته بربنا فيها الاكل والشكر مع بعض يعني كان ياكل ويشكر ملخص حياة آدم في الجنة ياكل ويشكر كان في شجرة واحدة بس لو كان منها ما يقدرش يشكر ليه لأنها ممنوع لو كان منها ما يقدرش يشكر فلما كان منها طبعا استخبى ما رضاش يشكر فكسر العلاقة بينه وبين ربنا كانت العلاقة بين آدم وبين الله في البداية علاقة شكر ماذا أرد للرب عن كل إحساناته ده موقف آدم في الجنة أقول لك يا رب خيرك كتير أوي جنة جميلة أوي كل حاجة حلوة حواء حلوة والشجر حلو والحيوانات حلوة وكل حاجة جميلة اقول لك ايه مفيش حاجة غير ان انا اكل واشكرك كانت دي علاقة ادم لكن لما اكل من الشجرة المحرمة افتقر الى حياة الشكر وتشوهت الطبيعة ودخل الفساد للعالم والموت وباظت الحكاية وبدأ التذمر يبقى علامة من علامات البشر عشان كده تلاحظوا في سفر الخروج خطية التذمر كانت سبب هلاك كثيرين يعني اليهود بعد ما ربنا عبرهم البحر ووراهم معجزات كانوا بيتذمروا فهلك أغلبهم بسبب عدم الشكر السيد المسيح جاي يصلح بقى المشكلة كلها فجاي الآدم الحقيقي يورينا أنه ما ينفعش يبقى في علاقة بيننا وبين ربنا قبل علاقة الشكر إن قبل ما يطلب قبل ما يبارك قبل ما يكسر قبل ما يعمل أي حاجة وشكره يبقى أول معنى بيسلمه لنا ربنا يسوع المسيح أننا نشكر على كل شيء وأن الشكر أول خطوة من خطوات اللي أسميها إيه الإبداع الإعجاز الشكر سر حين تشكر تفتح يعني يتفتح لك باب السماء حين تشكر تغرف من السماء وتعيش لما تشكر يبقى في طاقات سماوية ملازمة ليك وانت على الأرض حين تشكر يتحول القليل اللي في ايديك لكتير حين تشكر تعيش في سر العلاقة الأولى بين الإنسان والله سر السعادة اللي كانت بين آدم وربنا الشكر كمان لما المسيح لو المجد مسك الخمس خبزات وشرك وشكر طبعا مرتبطة بها كلمة بارك وقدس أو قسم كلمة بارك يعني بارك الله يعني قال له مبارك أنت يا رب قال له يعني منك أنت البركة يا رب يعني كلك بركة يا رب يعني خيرك علينا كتير قوي فالبركة لما كلمة يقول كلمة بارك هي تعبير آخر عن كلمة وشكر هي حاجة شبه وشكر بالظبط والكلمة دي مهمة قوي برضه لأنه الإنسان الروحي يعيش في ملء بركة الله يعيش في حاجة اسمها البركة الناس كلها عايشة بالحسابات والخمس ترغفة يبقى شخص أو خمسة بالعافية لا لا الغي الكلام ده كله كلام الحسابي ده بتاع الأرض الكلام البركة بقى كلام اللي فيه بركة لا واحد تجيب خمس تلاف تجيب عشر تلاف تجيب زي ما انت عاوز عشان كده تلاحظوا ان احنا نقرأ هذا الفصل في كل يوم الساعة 3 الظهر وقت الغداء وقت الجوع وقت الأكل حتى يجد كل من لا يجد أكلا يجد عزاء وغذاء يجد بركة يعني فصل البركة ده موجود في الإجبية عندنا كل يوم في صلاة الساعة التسعة قصة الخمس خبزات والسمكتين عشان دايما نفتكر مفهوم البركة ان الحكاية مش لازم تتحسب بالورقة والقلم وان الحكاية عمرها ما هتمشي في الدنيا على قد تفكيرنا امال فين البركة امال فين وجود ربنا في الموضوع مش بس كده الكنيسة حبت الفصل ده وخلته لنا في كل احد خامس من الشهر القدسي عارفين الاحاد مترتبة بنظام طول السنة لكن احيانا نكتشف انه الشهر القبطي بدل ما هو اربع احاد كالعادة صادف وجه حد خامس لما يجي حد خامس والحد ده دايما يوم حلو عند الكنيسة يوم يعني يوم عيد فهم الكنيسة تعتبر الشهر ده بركة فتقرأ في الحد الخامس إنجيل البركة عشان تقول ده شهر بركة لأن في خمس أحاد لأن الكنيسة تحتفل في كل حد وتقول هذا هو اليوم الذي صنعه الرب بتفرح بالحد فلما يجي حد زيادة في شهر ما تصدق وتحط فيه فصل البركة هنا مفهوم البركة مفهوم مهم لأن احنا في زمن لا يؤمن إلا بالأرقام لكن الإنسان فينا لازم يغمض عينه شوية عن الأرقام ويعرف إن السماء الأرقام فيها ملخبطة خالص يعني مش ملخبطة ما تمشيش خالص بالحسابات الأرضية لأن فيلبس وأندراوس بيمثلونا فيلبس يقول له لا يكفيهم خبز بمائتي دينار هذا حط رقم وطلع رقم مش نافع والتاني بيقول له في خمس ترغفة وسمكتين ولكن ما هذا لمثل هؤلاء فالاثنين اتعاملوا بالأرقام اللي هم عطوا تنفعوش هاتوا لي الخمس ترغفة أوريكم سر السم أوريكم مفهوم البركة أفهمكم الحياة معايا شكلها إيه أفهمكم لما تشكروا هيحصل إيه أوريكم العلاقة بين الشكر والبركة برضو دي علاقة مهمة أوي في ناس كتيرة أوي ما بتدوقش البركة ليه؟ لأنها ما بتشكرش وفي ناس كتيرة قوي أقل مننا كلنا في المنظر يعني لكن عايشين في بركة كبيرة قوي ليه لأنهم ما بيبطلوش يشكروا ربنا فكل صغيرة وكبيرة بيشكر ومع كل كلمة شكر في بركة في حياتهم بركة في أولادهم بركة في علاقاتهم بركة في أكلهم بركة في صحتهم بركة بركات بلا حدود وبلا أرقام وأخذ يسوع الأرغفة وشكره ووزع على التلاميذ برضه هنا سؤال تاني طب المسيح ما وزعش بنفسه ليه صحيح تسهيلا كان لازم حد يشاركه لكن السيد المسيح خلى التلاميذ يعملوا كل حاجة هم اللي يجيبوا الخمس ترغفة وقبل منها يشركهم في المشكلة يقول لهم هتعملوا ايه يحتاسوا يقول لهم طب هتحطوها في ايديا بس عشان كده تاخدوا بالكم ان المسيح خد الخبز على ايديه ودي نقطة مهمة عشان كده في الطقس بتاع التناول كان ياخد الخبز على ايديه ويقول اخذ خبزا على يديه الطاهرتين اللتين بلا عيب ولا دنس طوباويتين المحيتين طبعا يقصد ايدين المسيح فالمسيح خد الخبز على ايديه دي لوحدها فيها كل البركة لكن طول ما هي في ايديهم فيهاش بركة محدودة برضه لكن اول ما اتحطت في ايديه اكتشفوا بقى سر البركة ان المسيح الخالق هو اللي معاهم ان ربنا خالق كل حاجة هو اللي شايل الحاجة فيقدر يعمل منها زي ما انت عاوز فالتلاميذ اشتركوا في تدبير الموضوع وفي احضار الخبزات ثم في توزيع الخبزات وكأن المسيح بيتلمذهم على ان هم اللي هيأكلوا الناس عشان بعد كده هيشرح لنا سر التناول فهيقول لنا تعملوه ازاي وهيسلم الاباء الرسل ان هم يقدموا اكل للناس بس اكل مش عادي ويوزعوه بنفسهم لانه لما يروحوا يوزعوا على الالافات مش هيكونوا حاسين لما بيعد واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية طب جت منين سبعة وثمانية وتسعة ده هم بايديهم حطوا خمس ترغفة هم عمالين يعدوا مية ومتين وكل واحد منهم بيعد وبيدي وبيدي بالرغيف طبعا مش بيدي بالربع رغيف زي ما كانوا فاكرين فالتلاميذ اعطوا المتكئين فكل تلميذ يمكن المتكئين ما حسوش يمكن المتكئين تعجبوا بس ما شافوش واقفين من بعيد وجالهم تلميذ معاه شوال بيدي منه يقعدوا بقى يقولوا يا ترى جابوا الحاجات دي منين عرفوا يشتروا طب بعتوا امتى طب هم معاهم فلوس ممكن الناس تكون ما وصلتش للموضوع لكن اللي اكيد دريانين وحاسين وفرحانين ولامسين التلاميذ طبعا والولد كل اللي اشترك في الخدمه يعني الولد ده زي الشماس يعني كل اللي جايين دول باقوا فطبعا فرحانين جدا ان هم بايديهم بيوزعوا وكأن المعجزة في ايديهم وكذلك من السمكتين بقدر ما شاءوا يعني مش هيتحط معيار خلي بالكم بقدر ما شاءوا دي عجيبة قوي يعني واحد من المتكئين يكون مثلا اكلته خمس سمكات على الاقل حاضر طب ده احنا ملتزمين باتنين هنجيب لك خمسة منين لا وماله بقدر ما شاء يعني كل واحد على مزاجه شوفوا الخير وربنا احنا وده لسه هيفيد كمان لكن مش هيقول لحد لا هو معلم تلاميذه كده ما تقولوش لحد لا اللي عاوز ياكل ياكل ويعني انتوا تعبتوا في حاجة هي كلها بركة فلما شبعوا واضح يبقى الحكاية خدت وقتها وشبعوا كلوا وشبعوا قال لتلاميذه اجمعوا الكسر الفاضلة لكي لا يضيع شيء طبعا في طقس سر التناول دلوقتي بقينا نهتم جدا بالجواهر الصغيرة واحنا بنراجع على الصينية لحسن تكون في كسرة صغيرة موجودة ليه المسيح موصينا اوعى تضيع حاجة ليه اصل دي دي مقدسة ده مش اكل عادي طبعا اللي عمله المسيح ما كانش تناول هم لا لكن كان اشارة للسر فهنا السؤال التقليدي طب يا رب دول حوالي 15 20 ألف نسمة لما ياكلوا ودول ناس بسطة هيرموا وراهم حتة عيش حتة سمك طب وبعدين بقى احنا هنلم ورا عشرين ألف واحد ايه قيمة الحكاية دي مش معقول هناكل من وراهم وطبعا ده واضح ان مش ده المعنى المقصود لكن لماذا يجمعون الكسر الفاضلة ايه قيمة طلب السيد المسيح السيد المسيح عاوزهم مش لما يلاقوا الدنيا بقت خير وواسعة قوي ينسوا هم ابتدوا بايه هم ابتدوا بخمس ترغيف وده اللي عمل ده كله فلازم ما ينسوش ابدا ان القليل مهم القليل مهم بس يبقى في ايدين ربنا وبالتالي قال لهم انا مش عاوزكم تتوهموا او تتلهوا في العدد والخير والمط... والفرحة بتاعت المعجزة لا الكسرة دي احنا ممكن نأكل بيها ألف بكرة لموها بمعنى انه بعد ما ورى التلاميذ عظمة المعجزة وبركة الحياة مع ربنا وحلاوة وبساطة وسهولة حضور يعني عمل ربنا وحضوره رجع تاني نبههم ما ينسوش ان القليل مهم لان ربنا ممكن يشتغل بيه فروحوا اجمعوا الكسر ده اول معنى المعنى الثاني انه هيطلع هيطلعوا كم أفة جمعوا وملأوا اثنتي عشر قف متوقع ان التلاميذ 12 يعني كل تلميذ هيشيل أفة طب ايه لزومها ممكن التلميذ كانت الحكاية سهلة في في الأول واحد تلميذ جاب خمس ترغيف مش سيلة يعني دلوقتي بقت سيلة وكل تلميذ شايل السيلة دي لها معنى تاني ان هم يبقوا شايلين من المعجزة سيلة ذكرى خلي بالكم من كلمة ذكرى شايلين ذكرى حية عينية حقيقية للمعجزة عشان ما يشكش واحد فيهم ويقول هو انا كنت بحلم تحلم ايه القفه اللي وراك دي ايه ده انت كتفك اتخلع هما كانوا خمس ترغفة لو قطعتهم حتت صغيرة ما يجيبوش طبق جبت قفة منين فطول السكة تبقى مجال للتأمل أو للتعجب من أين أتت هذه الكفة اتملت امتى وده بواقي الناس ايه الخير ده كله ربنا حين يعطي يعطي بسخاء ويعطي للشبع والصيد ويعطي أكثر جدا مما نظن أو نفتكر أو نطلب بحسب القوة التي تعمل فينا لكن يحبنا بعد ما يدي ان احنا نتذكر كم صنع بنا الرب لما بعد كده هيقول اصنعوا هذا لذكري يفهموها التلاميذ بقى تبقى الذكرى من نفس نوع العمل بمعنى ايه ما راحوش كتبوا مقالة عن المعجزة لا لا لا الذكرى ياخدوا من بقايا الخبز فيبقى الخبز المكسور ذكرى للخبز اللي كلوه يبقى مش حاجة تانية والمن اللي احتفظوا بيه في العهد القديم هو نفسه المن اللي كلوه ويبقى جسد ودم ربنا يسوع المسيح المسفوك على عود الصليب هو نفسه الجسد والدم اللي بناكله عشان يبقى ذكرى من نفس نوع العمل يبقى ربنا حين نتذكره لا نتذكره بالعقل كأنه مضى وانتهى ولكن حين نتذكره أقولها بتعبير غير دقيق بس حلو نستحضره يعني ايه هو يعني مشي هو خلص ما هو موجود هو هو أمس واليوم إلى الأبد مش معنى التلاميذ ياكلوا جسد وإحنا لأ تعالى يا رب زيك زي, زي زمان خليك وسطين حاضر طب هو نفس جسدك اللي على الصليب هو نفسه هو نفس جسدك اللي اتولدت بيه في المجواد أيوه هو نفس جسدك اللي صعدت بيه وقعد فيه في يمين العظمة في الأعالي هو نفسه طب ده حاجة حلوة أوي اصنعوا هذا لذكر خلاص احنا هتبقى قدام عينينا مش هننساك ابدا مش هننساك ليه لانك قدام عينينا مش لانك انت مضى عليك زمن ويجب علينا ان نتذكرك كحدث انتهى انت لا تنتهي يا رب انت هو امس واليوم والى الابد ولا تتغير فالذكرى هنا بمعنى معايشة الحدث نفسه والتمتع به في كامل قوته وحضوره كما هو كما هو فيقول بعد كده جمعوا ملأوا اثنتي عشر قفة من الكسر من خمسة أرغفة الشعير التي فضلت عن الآكلين فلما رأى الناس الآية التي صنعها يسوع قالوا إن هذا هو بالحقيقة النبي الآتي إلى العالم حكاية النبي أظن قلناها ثلاث مر مرتين على الأقل في يوحنا واحد وفي يوحنا خمسة ان موسى قال لهم كلمة مهمة قوي قال لهم نبيا مثلي من اخواتكم له تسمعون واللي مش هيسمع له هيروح النار وقلنا ان مثلي هنا لا تعود على انه نبي فقط وانما تعود انه من من اخواتهم يعني ايه انسان زيهم من الشعب اليهودي لكن ما كانش يقصد ما نبي مثلي يعني مثل كرامة لا وبولس بقى عمل فرق كبير قوي في العبرانيين مقارنة ضخمة بين موسى والمسيح وقال موسى ده خدام في البيت المسيح صاحب البيت لكن الاثنين في البيت موسى هو اللي ساق الشعب وخرجهم من العبودية المسيح بقى هو اللي ساق البشرية وطلعهم من الموت للحياة فموسى ده الرمز لكن المسيح هو الأصل لكن المسيح مثل موسى آه في الحتة دي مثله كقائد كنبي ماشي لكن المسيح مش مثل موسى في الألوهية طبعا موسى إنسان لكن المسيح هو الإله الحقيقي لكن بالنسبة لليهود كان موسى لازم شايفينه أعظم شخص ظهر فيقول لهم هيجي واحد زيي هو ده اللي يقدر يقوله لهم على قد تفكيرهم لكن اللي لو ما سمعتلوش مش هتوصلوا عشان كده المسيح يقول فتشوا الكتب لأنكم تظنون أن لكم فيها حياة أبدية وهي تشهد لي فهنا بيقول أن الجماعة البسطة اليهود دول الألفات دول قالوا كلهم هذا هو بالحقيقة النبي الآتي برضو الآتي دي كلمة مهمة كلمة الآتي دي لوحدها كلمة مهمة ليه العهد القديم كله بيتحرك في اتجاه الزمن منتظر الآتي منتظر الآتي يعني إيه يعني كل الأحداث بتترقب ظهور شخص يأتي إلى العالم ليخلص العالم فلفظة الآتي لفظة مشهورة عند اليهود مرتبطة بالمسيح بالمسيح هو ذا مسيح يأتي هو ذا ملكك يأتيك وديعا راكبا على جحش مأتان في شخص آتي عشان كده يوم ما شاف المسيح داخل أورشليم قالوا مبارك الآتي باسم الرب واحنا كل مرة نيجي نقرأ الإنجيل أبونا يقول مبارك الآتي باسم الرب هو هيتكلم اهو يبقى المسيح أتى إلينا على الأرض أتانا متكلما أتانا متجسدا أتانا لنأكله فنحيا به للأبد فمبارك الآتي فهم اكتشفوا قالوا هذا هو بالحقيقة النبي الآتي إلى العالم عرفوا أن ده مش شخص عادي أما يسوع فإذ علم أنهم مزمعون أن يأتوا ويختطفوه ليجعلوه ملكا الانحراف هنا بقى هم فهموا حتة الآتي وشافوا العظمة والبركة وال... وكل حاجة حلوة بس هم على قد فهمهم الرديء الأرضي هم عاوزينه ملك على الأرض هم عاوزينه ملك يقاوم الرومان اللي محتلينهم ويطيح كمان بامبراطور روما ده ويا ريت يقعد اليهود مكانه كمان دي بقى آخر طموحات اليهود فهم وصلوا واكتشفوا ان هو ده النبي الآتي لكن سابوا بقى الإنجيل وابتدوا يفصلوه على هواهم فقالوا ايه نخطفه ونجعله ملك فسابهم ومشي يعني لغاية الآية اللي قبلها كان معاهم ومبسوط بيهم ليه لأن هو فعلا الآتي إلى العالم ليخلص العالم لكن أول ما حاولوا يخطفوه فيجعلوه ملكا انصرف أيضا إلى الجبل وحده ليه يا رب ده فرصة دول بتوع عشرين ألف واحد دول لو دخلوا بيك في أي حتة تبقى مظاهرة وتقلبوا البلد ولو قالوا لكل الناس ان انت اكلت الناس ببلاش ده هيجي وراك ملايين مش الافات ده ملك عظيم قوي لا لا لا مش على باله خالص الحتة دي مملكتي ليست من هذا العالم هو ما فهمني غلط لكن لما سئل يوم محاكمته أنت ملك قال له أيوة أنا ملك لكن مش من هنا ولا هقعد هنا ولا عاوز أملك على الأرض بتاعتكم أنا ملك السماء والأرض السماء كلها كرسي له والأرض موطئ لقدمي ملك إيه على الأرض ده الأرض دي محل ما بيحط رجليه ماشي فهنا لما حبوا يعملوه ملك أرضي عرف إن هم لا مش جايبين حتة لاهوته لا مش واصلين للمعنى ده خالص هم شايفينه إنسان عظيم ونبي وآتي وممكن يعمل بيهم حاجات كبيرة قوي لكن مش ده اللي المسيح عاوزه وهنا نقف ونقول أن أحيانا نريد من المسيح أن يكون ملكا أرضيا ساعات كده احنا كمان نطلب من المسيح يبقى ملك أرضي فينصرف إلى الجبل وحده يسيبنا ويمشي يروح يصلي ولا أنا مش تبعكم ليه يا رب احنا عاوزينك ترفع مراكزنا وتخلينا احسن ناس في البلد في الدنيا تخلينا اغنى ناس وتخلينا يعني من النوع ده انتوا فاهميني غلط مملكتي ليست من هذا العالم انا عاوز ارفعكم في السماء عاوز اقعدكم على كراسي جنبية عاوزكم تملكوا معايا تبقوا ملوك بس في السماء على الارض اتبهدلوا زي شيلوا الصليب امشوا حافيين دي مش مشكلة لكن انا عاوزكم ملوك معايا في السماء لكن لو عاوزني املككم على الارض تبقوا ما فاهمين الحكاية غلط لان مملكتي ليست من هذا العالم فانصرف أيضا إلى الجبل وحده بعد كل اللمة دي طلع في الآخر رايح للجبل لوحده يعني كل الناس دي ما استفادوش استفادوا وقتيا لكن الحقيقة كان آخرهم كلوا شبعوا وفي ناس كتيرة كده تصلي وتطلب من ربنا وربنا يستجيب ويسيبوه يمشوا ده آخر علاقتهم بربنا قليلين بقى اللي يكملوا مع المسيح في الجبل وحده روحوا اقعدوا معاه لان هم اتعلقوا بيه وبيحبوه بيحبوا الصلاة وهو ده اللي يعجب المسيح له المجد لكن كل دول كلوا وشبعوا ومشيوا ليه لانه مش راضي يبقى ملك على الارض عشان كده تاني يوم هيوبخهم هيجي بقى المرة الجاية يوبخهم ويقول لهم عارفين انتوا ماشيين ورايا ليه اصلكوا اكلتوا وشبعتوا عشان كده ماشيين ورايا لا هم طبعا حكاية النبي دي هو موسى عمره ما كان ملك واخد بالك هم عاوزين ملك بقى ليه لان هم مقصورين ومستعبدين من ملك الدنيا يعني روما بتحكمهم فهم عاوزين ملك على هواهم يخلصهم من الملك الحكم الروماني ويملك عليهم زي داوود عارفين الطلب ده زي ايه زي شعب اليهود زمان لما طلبوا من ربنا قالوا له اعمل لنا ملك صمويل يا عين النبي كان بقى رجل الله وقتها تأثر جدا واستاء جدا وقال له صمويل انت زعلان ليه هم رفضوك انت دول رفضوني انا شوفوا طلب ان يكون لهم ملك عبارة عن رفض الله هم رافضيني انا بدل عاوزين ملك يبقى مش مش شايفيني ملك مش عاوزيني انا ملك عاوزين ملك يتباهوا بيه قدامهم خلاص شوف لهم واحد طويل وخلاص على على مزاجهم فاختار لهم شاول وفي الآخر كان هيضيعها قال لهم بقى سيبوني اختار لكم واحد على مزاجي شبهي وجاب داوود واخدين بالكم شبه يعني شبه المسيح بعد كده الملك الحقيقي الآتي الملك الآتي مش المسيح شبه داوود لا ده داوود اللي شبه المسيح الأصل المسيح فداوود كان شبهه عشان كده قال قلبه زي قلبه فده اللي جاي بقى قصة الخمس خبزات دي قصة دسمة جدا لأنها أولا تريح كل ال يعني اللي حاسين أن إمكانياتهم أقل جدا من احتياجاتهم أيا كان بقى إمكانيات دي مادية ولا نفسية ولا صحية ولا في ناس كتير تحس بالإحساس إنه كان نفسي يبقى عنده أكتر من كده إما فلوس أو صحة أو مركز أو الإحساس ده ما, ما يحلوش غير إنك تحط الخمس ترغفة اللي عندك في إيدين المسيح بمعنى إنك تجيب إمكانياتك الضعيفة المحدودة إن كانت صحة ولا فلوس ولا معلومات ولا أي حاجة وتشوف بقى لما تحط في إيدين ربنا يسوع المسيح هتبقى شكلها إيه وهيتعمل بيها إيه وهتكفي إيه ولا إيه يعني خبرة جميلة قوي لما الواحد يحس إن ربنا بيشتغل بقدراته الضعيفة إحساس حلو اختار الله الضعفاء ليغذي بهم الأقوياء واختار الله الجهال ليغذي بهم الحكماء واختار الله المصدرة وغير الموجود اللي يبطل بهم الموجود لكي لا يفتخر كل ذي جسد أمامه المعنى الثاني في المثل ده أو الحاجة اللي مهم نعيشها معنى البركة إن الواحد لازم يعيش بالبركة مش يعيش بالحسابات ادي بسخاء عشان تشوف السخاء بتاع السماء احنا ساعات ندي بالقطارة كده من يزرع بالشح بالشح ايضا يحصد ومن يزرع بالبركات فبالبركات ايضا يحصد في واحد يدي عمره ويدي بيته ويدي فلوسه ويدي كل اللي يجيله لربنا ايه يا ربنا يبارك له يفتح له قوي وفي واحد يحسبها كده ويجي عند العشور ويفاصل طيب واللي جاي من بره ده ندفعه ولا نسيل ولا انت الادفع مش مهم مش عاوز تدفع بلاش بس اصل انت الخسران لأن من يزرع بالشح بالشح أيضا يحفق أنت مش واخد بالك من مفهوم البركة المعنى كمان اللي في المثل ده إزاي المسيح يشركنا في عمله عشان كده احنا بنخدم احنا كلنا بنخدم ليه لأن الخدمة اشتراك مع الله في العمل لما تروح تخدم الناس انت بتعمل العمل اللي المسيح له المجد نفسه بيحب يعمله فبتشترك معاه في خدمة الغلابة خدمة المساكين خدمة المحرومين ايا كان دي ده اشتراك مع الله حاجة كبيرة قوي كأنه بياخد رأيك يعني يقول لك ها يكفيهم كام تقول له لا دي حوسة مش هيكفيهم حاجة يقول لك طب ما يهمكش قعدهم نسيت اقول لكم كمان ان لما المسيح خلاهم يقعدوا الناس قبل ما يشوفوا حاجة دي كانت صعبة عليهم قوي لان هم قال لهم خلوا الناس تتكئ على الارض بس ما شافوش لسه حاجة التلاميذ ما شافوش حاجة هي لسه خمس ترغيف قدام عينيهم طب هيقعدوا الناس بحجة ايه هيقولوا للناس اقعدوا ليه وبعدين عقبال ما يقعدوا كل الناس ياخدوا لهم ساعة ويرصوهم خمسينات زي ما قال معلمنا متى أو لؤم ده عشان يقعدوهم ويوصفوهم دي هتاخد وقت والوقت مش لصالحهم لأن الوقت عمال يجري والدنيا بتغيم لكن هنا تحدي الإيمان المسيح قال قعدوهم نعم طب لو حد سألك بتقعدنا ليه هتأكلونا ولا ايه هيعرف يجاوب التلميذ من دول يقدر يقول له ايوه طبعا طبعا منين خمس ترغيفة لو عدوا على نفرين مش هيخلص مش هيكفي لكن المسيح قال كده فالتلاميذ نجحوا في الامتحان ده قعدوا الناس عشان كده احنا ساعات لازم ندخل على الأسرار بإيمان يعني إيه هنا المسيح كان بيربي فيهم الإيمان الثقة في كلامه احنا بندخل على السر التناول بإيمان المسيح قال هذا هو جسدي يبقى هذا هو جسده ببساطة هو قال كده عشان كده نيجي في آخر القداس نقول هذه أخفيتها عن الحكماء والفهماء وأعلنتها لنا نحن الأطفال الصغار الذين لبيعتك احنا جايين زي العيال قلت ده جسدك قلنا لك اه خلاص امين فكلناه لكن كل الحكماء والفهماء اللي قاعدين بره يقولوا ازاي كيف يقدر هذا ان يعطينا جسده ما لهمش نصيب لكننا نتقدم للمسيح كأطفال بسطاء يقولوا اقعدوا نقعد هناكل ناكل هناكل منين مش مهم في شغلانته هو مش شغلانتنا احنا كمان الكسر الفاضلة معناها أن نحترم أن نحترم كل كسرة صغيرة يعني إيه يعني في ناس كلنا الحقيقة هقولها بتعبير يعني دارك كسر يعني عارفين لما الواحد يقول لك أصله ده كسر كسر يعني مش كامل أو مش قوي أو إمكانياته ضعيفة أو طب ما الكسر والكسر ما هي نفس المعنى كلنا كسر لكن كلنا ممكن ننفع وكلنا المسيح يعبينا يعني يهتم بينا ويقول لا يضيع شيء في واحد تقول معلش اصل ده مخه على قده مفيش داعي منه لا مفيش داعي منه ازاي لا يضيع شيء روح دور عليه ده مهم في واحد تاني اصل صحته مش هتفيدنا في حاجة لا معلش ده يمكن صلواته تعمل كتير الكسر مهمة لكي لا يضيع شيء قبل ما تبرده نكتفي بهذا القدر لإلهنا كل مجد وكرم الأبدا ناخد آية خلوها الثلاث كلمات دول اجمعوا الكسر الفاضلة لكي لا يضيع شيء نقولها مع بعض اجمعوا الكسر الفاضلة لكي لا يضيع كمان مرة اجمعوا الكسر المرة الجاية هيبدأ كلامنا عن سر التناول وهياخد مرتين